الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن الآيات التي تليت شيبتني هود وأخواته فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك لما تحمل هذه الآيات من مضامين كان الله لقلب النبي صلى الله عليه وسلم هو يسمع الرب جل وعلا يقول لنوح إنه ليس من أهلك سبحان الله هذه الآية يعني تحمل نوح لهذا الموقف يكفي أنه يكون من أولي العزم أنه يسمع هذه الآية ويستمر في الطريق إلى الله عز وجل إن ابني من أهلي إنه ليس من أهلك سبحان الله وده القرآن يصحح لنا المفاهيم والموازين مين اللي هم من أهلك فعلا حقيقة ومين إنهم ليس من أهلك عمل غير صالح مقاتل دخل على الخليفة مقاتل بن سليمان دخل على الخليفة فقال له الخليفة عظني يا مقاتل أيام زمان كان إيه بيتعظوا من إيه حولهم فكانوا ممكن إيه ياخد منه وصية وكده فبيقول له يا مقاتل عظني فقال له أعظك بما رأيت أم بما سمعت أقول لك بما رأيت أم بما سمعت قال لا بما رأيت لأن بما سمعت ديت يعني لا تكون أوثق لو إن أنت حاجة شفتها قال يا أمير المؤمنين لقد رأيت عمر بن عبد العزيز قد رأيت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وله أحد عشر ولدا ترك ثمانية عشر درهما ساب 18 درهم كفنا بخمسة وأقبر بأربع أقبر بأربعة يبقى اللي باقي دي تسعة قال فترك لأولاده التسع تسعة دراهم ولقد رأيت هشام بن عبد الملك وله أحد عشر ولدا أيضا ترك لكل واحد منهم ألف ألف دينار وأما الذهب فقسم بينهم بالفؤوس يعني ما فيش مشكلة الكيلو إلا ربع ده خده أنت يا محمد فياخد محمد ايه الكيلو الا ربع ده قال والله لقد رأيت أحد أولاد عمر يتصدق بمئة فارس في سبيل الله ولرأيت أحد أولاد هشام بن عبد الملك في السوق يسأل الناس ويقول لله لله سبحان الله هذه هموم الصالحين في التربية والله عز وجل كشف لنا هموم الأنبياء في الحرص على مشروع عدم انقطاع العمل يقول سيدكم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله خلاص العداد وقف إلا في ناس معينة كانت بالتاجر صح هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم هي دي التجارة الحقيقية كانوا بيعملوا ايه الناس دي اشتغلوا على ما بعد الايه الموت الحياة الحقيقية لان بعض الناس عم تيجي تكلموا على الدار الاخرة يقول لك يا عم الشيخ خلينا في الدنيا كلمني في الحياة طب ما انا اكلمك في الحياة يا ليتني قدمت في حياتي ولا لحياتي لحياتي فصارت الحياة الحقيقية التي أنت مقبل عليها فمشروع عدم انقطاع العمل كان يشغل الأنبياء حتى في أوجاع الموت لم ينشغلوا عن التربية وعن همها أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه شوفوا هو بيموت مشغول إنه إيه إن يتأكد من مشروع عدم انقطاع العمل إن الأولاد دول هيكملوا ولا لأ الله ذكر لنا قصة نوح مع ولده وهذه أول عبرة فيها أنه كان حريص على ولد صالح لأن اللي هينفعك الولد الصالح الولد الذي يرفع درجتك في قبرك لا يرفع اسمك مش مجرد ان هو رافع اسمك وخلاص لا بعض الناس مفهومه عن التربيه ان هو بياكل ويشرب ويلبس لا دي رعايه مجرد رعايه يعني عذرا في ملاجئ الايتام هتلاقيه بيقدموها للاولاد اللي هناك اي حد بيقدم الخدمه دي لكن التربيه الحقيقيه انه يكون صالح انك تربي روحه انك تربي دينه انك تغرس فيه الاخلاق الطيبه التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ان يحمل هذا الدين ان يكون مسلم بحق هو ده الولد الصالح الحقيقي اللي هينفعك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يرفع في قبره الدرجه فيقول بما رفعت هو انا اترفعت ليه ما انا خلاص الدنيا اتظبطت والحساب تم وبتاع هو ايه اللي حصل عشان يتر- اترفع يقال باستغفار ولدك لك ابنك قاعد دلوقتي في المسجد بيقول يا رب اغفر لأبي ادعوا لأبائكم الايه الأموات وأجدادكم فقاعدين يقولوا يا رب اغفر لأبي مين بقى اللي هيدعي اللي سايب الصلاة وقاعد على القهوة اللي أهم حاجة عنده كانت الشهادة الدنيوية اللي أهم حاجة عنده يصحى الساعة 6 الصبح عشان يلحق الامتحان وقبلها بساعة مفيش حاجة اسمها امتحان الفجر هو ده اللي هينفعك عشان كده سيدنا نوح ظل مع ولده حتى حال بينهما الموج لم ييأس بعض الناس النهارده يقول لك ايه خلاص ما انا كلمتها كذا مره في لبسها وقلت لها اللبس ده ما ينفعش هعمل لها ايه يعني يا ده انت قلت مره واتنين ويئست سيدنا نوح ظل مع ابنه عاطفه الابوه وده الاب اللي بيحب بصدق اللي يكون خايف على اخره هؤلاء يكون خايف على الولد ده لو دخل قبره دلوقتي الولد بلغ خلاص ازاي ما بيصليش النهارده لغايه دلوقتي البنت دي بلغت خلاص لو دخلت قبرها هتسأل فدايما الاب زي ما هو خايف ان المواد والتعليم اتغير وان البنت ممكن ما تجيبش درجه كويسه وقاعد امال يجيب مدرس واثنين وثلاثه للماده وهذا شيء طيب باذن الله يكرم الانسان عليه ويؤجر اذا كانت له نيه طيبه فهذا من الخير الذي ودي- ودرهم انفقته على اهلك لكن الاهم اول سؤال اجباري اللي هو الصلاة إذا صلحت صلح ما بعدها يعني إيه ما بعدها يعني عارف اللي مثلا واحد يحط امتحان ويقول لك اللي يجاوب على السؤالين دول نجح الباقي بقى إيه ترقية في الدرجات هي أول حاجة الصلاة صلحت انت معدي بس انا كان عندي نظره وعندي مش عارف ايه ومره اتكلمت ومره عملت هتعدي ان شاء الله طيب اذا فسدت بس انا بنيت جامع وعملت دار ايتام وعملت مركز قران وحفرت بير وعملت نار اذا فسدت فسد ما بعدها فتلاقي الاب مشغول مره واثنين وثلاثه واربعه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ابدا مشروع الصلاه ده من امتى من سبع سنين اشتغل لغايه امتى عشر سنين طيب دول قد ايه تلات تلاتة في 365 يوم واضرب في خمس فروض حضرتك مطالب كل مرة تقول له ها صليت وترغبه وتاخد بإيده وتساعده ومش عارف ايه والكلام ده فدي هموم التربية فده الدرس الأولاني اللي نستفيده من نوح عليه السلام إن يظل مع ولده ويقول له اركب معنا ولا تكن مع الغارقين صح؟ انتوا صليتوا النهارده معانا صح؟ ولا تكن مع ايه؟ مع الكافرين يا حبيب قلبي الموضوع مش غرق الموضوع كفر وإيمان تغرق وانت مؤمن هتكون شهيد لكن المشكلة كفر وإيمان لا تكن مع الكافرين المشكلة ان الولد حسبها غلط حسبها بالظاهر الظاهر ان هو شافه ماء فقال سآوي إلى جبل ولكن والوالده يرى بنور النبوة يا حبيبي ده مش مية دي أمر الله في عذاب نازل لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من ركب السفينة صح؟ الموضوع مش ركوب سفينة موضوع رحمة إن ربنا يصطفيك إن ربنا يختارك قم بما عليك ولا عليك ظل يعمل ودي من الدروس اللي بنستفيدها من نوح 950 سنة شغل وفي الآخر مفيش آم وما آمن معه إلا قليل يمكن العدد اللي موجود في المسجد ده أكتر من اللي آمن مع سيدنا نوح وده يفيدك إيه؟ إن في الطريق لربنا مفيش تناسب طردي بين الجهد والثمرة لا في تناسب طردي بين الجهد والأجر لكن الثمرة عادي جدا ممكن تتاخد منك ممكن تعمل صرح كبير جدا لله يجي زلزال يهده زلزال حقيقي او زلزال فكري المهم يعني يتاخد يحصل اي حاجه هو ده راح عند ربنا ما راحش عند الله عز وجل فسيدنا نوح 950 سنه سبحان الله وفي الاخر ما امن معه الا قليل فهذه الفائده مهمه جدا في طريق الى الله عز وجل وطريق البذل وان اولياء الامور الوالد والوالده يهتموا بدين اولادهم وصلاح اولادهم ليه عشان ينفعوهم عما يخشوا قبرهم ويتهال عليهم التراب يبقى زي ما ساب له ملايين وقاعد امال يتفسح بيها ويروح يمين ويروح شمال ويجيب عربيه بنص مليون ويتهنى يبقى الهنا ده يبقى برضه في مقابل ليه طب انا ما عنديش ولد صالح وولادي ربنا ابتلاهم بالطلاح وبقوا بعاد جدا شوف اماكن فيها تربيه للاولاد الصالحين وقول يا رب انا هساعد حلقه القران دي يا رب انا هساعد دار الايتام دي اللي بتربي الاولاد دي لعل واحد منهم صالح يجي ويكون في ميزاني انا فقم بما عليك ولا عليك واذا فعلت ذلك الله يكرمك في اولادك ربما ياتي حفيد ليك يكون حاجه زي الشعراوي ولا حاجه في الامه مباركا بسبب بذلك في الخير ده وهل جزاء الاحسان الا الاحسان واختم بفائده من قصة نوح مهمة جدا ألا وهي أن ابن نوح ابن هذا النبي الذي من أولي العزم مات كافرا وابن آزر اللي بيصنع الأصنام صار أبو الأنبياء, أبو الأنبياء فالمفارقات دي مهمة جدا أن بتعلمك أنك ما تتعلقش بحد أصلا أنا والدي شيخ ومتربي في بيئة معينة لا من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه النسب مش هينفعك امرأة فرعون في الجنة لها قصر في الجنة امرأة فرعون لها قصر في الجنة وامرأة لوط مقيمة في النار أهدي شوف سبحان الله المفارقات نملة نملة تسير تغير جيش نبي وإنسان يأتي لهدم الكعبة فطبيعي جدا انك تلاقي في دايما جنود لله لا تدري من اين ياتوا الجن يسمع القران من محمد والعرب دهاة العرب في اسواق عكاظ كما سمعتم في اول هود يستغشون ثيابهم قاعدين حاطين اصابعهم مش عاوزين يسمعوا سبحان الله اخوه يوسف يلقوه في في البئر والحوت ينقذ من في البحر يونس فانت لا تدري فاه في بنات النهارده قاعده بتخلع الحجاب وفي بنات النهارده برضه واصغر من اللي خلعوا الحجاب جيل قاعد بيرتدي زي امهات المؤمنين وقاعد يتسلى بطوبه للغرباء ما كان الصحابه يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا احنا مش قادرين احنا اول مره نخالف الوضع العام وكده يقول لهم ايه بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا هيجي في يوم من الايام اللي بيتمسك بالصلاه ده غريب اللي بيتمسك بالمال الحلال غريب اللي بيتمسك بالأمانة غريب اللي بتتمسك بزي أمهات المؤمنين غريبة فيسليها الرحمة المهداة فبيقولها إيه فطوبى للغرباء في ناس ما بتصليش وسابت الصلاة بس في شباب بيستمتع بالصفوف الأولى ويجي يسابق في ناس بتستمتع بالموسيقى والمزيكا ومبسوط قوي في برضه شباب مع المفارقات ديت يكفي النهارده في مسابقه القران نسال الله عز وجل ان يرحم الحاج محمد اللي سميت على اسمه واسال الله ان يتقبل من اصحاب هذا المسجد ما يقيمون به واسال الله عز وجل ان يرزقهم الاخلاص اكثر من 700 طفل جايين يتسابقون ايهم اسبق لحفظ كتاب الله عز وجل فالامه مليئه بالخير فانت هتكون منين يا ترى هتكون كمن سار خلف ابن آزر ولا من سار خلف ابن نوح اختر لنفسك أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن الخاتمة